بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى يعني الساعة الوقت يا جماعة 3 ونص إلى 5 إن شاء الله عايزين نخلص بسرعة بإذن الله سبحانه وتعالى عشان نسيب وقت كافي للدعاء قبل المغرب بإذن الله سبحانه وتعالى يعني بنسمع يا جماعة عن درع الأعضاء بنسمع يا جماعة عن زرع الاعضاء وبنسمع ان زرع الاعضاء نقل, نقل كلى ولا نقل قلب ولا حاجة من هذه الاعضاء غالي جدا فاحنا يا ريت والله يا جماعة كان يعني ينفع ان يتزرع لحد مننا قلب يبكي من خشية الله يا ريت يا جماعة والله ان كان ينفع يتزرع عين لما تسمع القرآن تفيض من الدموع يا ريت كان ينفع يتزرع اذن لما تسمع القرآن قلب الانسان وجوارح الانسان كلها تخشع يا ريت كان ينفع يتزرع يا ريت كان ينفع يتزرع اعضاء نعبد بها الله ليل نهار لا تكل ولا تمل من عبادة الله سبحانه وتعالى ولكن للأسف ما ينفعش قلبنا هيفضل قلبنا وجوارحنا ايه جوارحنا يبقى الحل ايه الحل ان احنا نستصلح قلوبنا الحل ان احنا نستصلح هذه القلوب التي داخل صدورنا عشان نقدر نعبد بها الله سبحانه وتعالى يعني النهاردة يوم عرفة يا جماعة ويوم عرفة الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول انه يكفر سنة ماضية وسنة آتية يعني سنتين ذنوب سنتين عدم غض بصر سنتين سماع ما حرم الله سنتين فرجة على الدش والكليبات وكل ده سنتين كل معاصي سنتين بكل ما فيهم بيكفروا يوم واحد يوم 12 ساعة من 5 ل 5 بيكفر 24 شهر 12 ساعة قصاد 24 شهر يعني النص ساعة بتكفر قد ايه بتكفر شهر لو حسبناها النص ساعة تكفر شهر يعني ال 30 دقيقة تكفر 30 يوم يعني الدقيقة بيوم يعني احنا يا جماعة في يوم الدقيقة عبادة فيه والدقيقة صوم فيه والدقيقة طاعة لله فيه تكفر ذنوب 24 ساعة مستمرة يبقى اذا النهاردة مفيش وقت لله يا جماعة عايزين ان شاء الله باذن الله نتكلم الكلمة السريعة دهيت او هذه الكلمة عن عبادة الله وعن دعاء الله ونبدأ نسخن في موضوع العبادة وفي موضوع الدعاء عشان كل دقيقة جاية ان شاء الله من بعد هذا الدرس لحد ما المغرب يؤذن تبقى في الاجتهاد في عبادة الله وفي التوجه الى الله بالدعاء الحار من اعمق اعماق قلوبنا يقول الله سبحانه وتعالى وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى لمين للعابدين وايوب اذ نادى دايما لما نلاقي العبد بينادي الله في القرآن نلاقي مفيش حرف نداء مفيش يا رب الغالب في القرآن مفيش يا رب ولما الله ينادي العبد في القرآن نلاقي في حرف نداء لما الله ينادي العبد يا ايها الذين امنوا يا موسى اني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي انما لما العبد ينادي الله رب اني ظلمت نفسي فاغفر لي رب نجني من القوم الظالمين رب اني لما انزلت الي من خير فقير رب اشرح لي صدري ويسر لي امري ليه يا جماعه لان حرف النداء عشان حاجه من اثنين عشان نفهم قول الله سبحانه وتعالى واذا سالك عبادي عني فاني قريب قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني عشان نعرف يعني ايه قريب يعني ايه الله قريب حرف النداء ده بيستفاد في حاجه من اثنين يا اما انك تكون بعيد عني فبقول لك مثلا يا محمد عشان تسمعني يا اما انك تكون قريب مني بس قلبك غافل عني بتعمل حاجه ومشغول بها عني فانا بستعمل حرف النداء عشان تنتبه الي والله سبحانه وتعالى له بعيد عن حد مننا يا جماعه وله غافل عن حد مننا ده ربنا مستني ان قلبك يتوجه اليه وان ايدك تترفع اليه وان ده معسل على وجنتيك من شده حراره الضوء وانت بتتوجه اليه وتقول يا رب وتشوف ربنا هيعمل لك ايه عشان كده مفيش حرف نداء لا ربنا بعيد ولا ربنا غافل عنك فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاك بس الشرط ايه فليستجيبوا لي فليستجيبوا لي يا جماعه ما ينفعش ان واحد انت جاي تطلب منه طلب امرك او طلب منك 100 طلب قبل كده وانت رفضت ال 100 طلب رفضتهم صراحه كده وعلانيتك وبعد كده تيجي تقول له لو سمحت عشان خاطري طب اسمع هيسمع كلامك ازاي هيجيب طلبك ازاي يبقى اذا الاول عشان يجيب طلبك انك تستجيب ليه انك تنفذ اوامره اللي انت كسرتها في حياتك وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون اذا واذ نادى وايوب اذ نادى عذرا وايوب اذ نادى ربه ايوه يا جماعه شايفين كلمه ربه شايفين انت بتنادي مين الوقت انت هتدعي مين الوقت انت هترفع ايدك وهتتوجه الى مين انت عارف انت هترفع ايدك كده مين ربي شوفوا يا جماعه الانبياء هم بيستعملوا كلمه ربي دي في القران سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام وهو بيكلم ابوه يقول له سلام عليك ساستغفر لك ربي ربي وهو بيكلم قومه اني ذاهب الى ربي وهو لوحده لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين طب هو واقف في وش النمرود يقول له ربي الذي يحيي ويميت ربي حتى ربنا وهو بيكلم النبي في القران يقول له الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل واما بنعمه ربك فحدث ولسوف يعطيك ربك فترضى واذ نادى ربك موسى قال ايه رب رب رب رب رب دي يا جماعه ربنا بيريد ان هو يربينا على معنى يعني ايه ربوبيه يعني ايه الله ده ربي يعني ايه يا جماعه تحب ربنا يعني ايه يبقى في عاطفه حب حاره في قلبك تجاه الله سبحانه وتعالى يعني ايه تعرف ان انت بتدعي ده رحيم بيك قد ايه واكرمك قد ايه واستجاب ليك من قبل ما تطلب في مليون احتياج ليك قد ايه عشان لما ترفع ايدك يبقى قلبك مليان حسن ظن بيه اجمل حاجه تخلي ربنا يجيب دعاءك انك لما ترفع ايدك يبقى قلبك مليان حسن ظن بالله سبحانه وتعالى عشان كده واحنا بنركع بنقول سبحانه ربي العظيم طب واحنا بنثبت سبحان ربي مش سبحان الهي طب اول ما بتدخل القبر اول سؤال من ربك مش من الهه طب الميثاق اللي ربنا اخذه علينا ونحن في عالم الضر واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم الله يريد ان يربينا على هذا المعنى يا جماعه معنى الربوبيه معنى حب الله معنى استشعار مدى رحمه الله الله رحيم قد ايه الله بيحبك قد ايه الله اجاب ليك ادعيه قد ايه الله يقدر يعمل لك ايه ويقدر يدفع عنك ضر قد ايه المعنى ده في قلبك ادعي وشوف ربنا هيعمل لك ايه وايوب اذ نادى ربه اني مسني مسني الضر سنين طويله في الابتلاء وبتقول مسني مجرد مس كده ايوه يا جماعه اصل هي الحاجه لما تيجي من حد انت بتحبه بتبقى حاجه خفيفه قوي على قلبك الم تسمعوا قول الشاعر عذابه فيك عذبه وبعضه فيك قربه وانت عندي كروحي بل انت منها احب من كلم الله حسبي من الحب اني لما تحب احبه شايفين يا جماعه حب الله سبحانه وتعالى فاي حاجه تيجي من عبد اللي بتحبه هتبقى خفيفه على قلبك انما اللي يبتلى ابتلاء قد كده اهوت يسقط ويعترض ويفقر ويروح يشكو المخلوق الى الله ويروح يشكو الله الى المخلوق سبحان الله شكوت من يرحم الى من يرحم الى من لا يرحم فشايفين يا جماعه مسني الضر وده برضو ادب الانبياء مع الله ادب فين الادب بتاع الانبياء في حياتنا يا جماعه فين الادب بتاع قصص الانبياء في حياتنا شايفين سيدنا نوح وهو بيتكلم بيتكلم مع قومه بيقول لهم وقال اركبوا فيها اركبوا في السفينه وهم ماشيين بقى بسم الله مجريها ومرساها ان ربي ايه لغفور رحيم كلمة غريبة جدا يعني ايه غفور رحيم؟ ايه اللي جاب غفور رحيم في الموقف ده ده انت بتركب السفينة والطوفان جاي وعايز تنجو ان ربي لقدير ان ربي لعن اي حاجة ايه غفور رحيم يعني كأنه بيقول لهم يا جماعة احنا لو على معاصينا والله ما نستاهل ان احنا نركبها 950 سنة دعوة الى الله ليل نهار احتمال للسخرية والاذى بكل الوان فنون الدعوة وجهد الدعوة وتضحية الدعوة وجاية سيدنا نوح في الاخر تقول احنا ما نستاهلش نركبها احنا ذنوبنا تخلينا ما نركبهاش شايفين الادب يا جماعة شايفين سيدنا ابراهيم وبيكلم ربنا في سورة الشعراء بيقول بيكلم قومه عن الله بيقول لهم والذي هو والذي يميتني ثم يحييه واذا مرضت ايه والذي هو يطعمني ويسقين واذا مرضت فهو يشفين والذي هو يطعمني ويسقين كان المتوقع بعدها والذي هو يمرضني ويشفين انما عند المرض لا هل مرضت انا ما جابهاش لله ما نسبهاش لله من الادب ولكن الشفاء يشفين نسبها لله سبحانه وتعالى ادب ادب مع الله سيدنا زكريا بيطلب من ربنا ولد بيقول له واني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقرا ايه فهب لي من لدنك ولي هب يا رب اديني ولد هبه بيسميها هبه الهبه دي الا لما يعني لما تديني حاجه بدون مقابل عطاء بدون مقابل كانه بيقول يا رب انا ما استاهلش انك تديني يا رب انا ما عملتش حاجه استاهل بيها انك انت تنعم عليا يا جماعه المشاعر دي لو في قلوبنا واحنا بندعي ربنا والله شوف ربنا يستجيب لك ازاي يا رب والله انا ما استاهل يا رب انا ذنوبي يعني تستاهل انك تعمل فيا اللي انت ف... اللي تشاء ولكن املي في رحمتك املي رجائي كله في رحمتك فهب لي هبه انا ما استاهلش ولكن انت ذو الفضل العظيم وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين سيدنا ايوب عليه الصلاة والسلام ما قالش ابني مسني الضر فاشفني ما قالش فاشفني هو قال اشفني هو قال قال يا رب اشفني ما قالش يا رب اشفني قال وانت ارحم الراحمين ده اللي بيسموها يا جماعة مقام التفويض يعني ايه التفويض انك انت تتعامل مع الله وانت تعلم ان في الله صفتين وفيك صفتين ان الله عليم كامل العلم قدير كامل القدرة الله يعلم كل شيء يعلم الخير من الشر يعلم الحاجة اللي تنفعك انت ممكن قاعد تقول يا رب يا رب يا رب والحاجة دي اصلا مصيبة عليك في دنيتك ودينك صح ولا لا ممكن بتطلب ربنا ممكن اه بتطلب ربنا انه يربطك بواحدة معينة ودي اصلا ممكن بتطلبي من يعني اذا يا جماعة انت ما تعرفش الخير من الشر الله اللي يعلم دي اول حاجة تعلمها وانت جاهل مطلق الجهل انا ما اعرفش الخير من الشر ما اعرفش ممكن الحاجة اللي نفسي فيها شر وممكن الحاجة اللي انا بكرهها خير الا تقتني حاجة وان الله قدير كامل القدرة ازاي ما هو الله لما علم ان ده خير يقدر انه يجيبهولي انما انا حتى لو علمت انا اقدر اجيب الخير لنفسي وادفع الشر عن نفسي يبقى انا عاجز تم العجز يبقى تعلم الله بالعلم والقدرة وتعلم نفسك بالجهل والعجز لما انت تعرف في ربنا الصفتين دول وتعرف في نفسك الصفتين دول تبدا تبقى مؤدب مع الله بقى تبدا تعرف ان يا رب اختار لي انت انا ما اعرفش اختار يا رب اختار لي انت ويا رب يختار لي انت من عندك فتبدا تدخل في حاجه اسمها التفويض اللي هي ايه يا رب انا ما اعرفش المرض ده خير ولا شر ان كنت بعلمك تعلم ان المرض ده شر فبرحمتك وانت ارحم الراحمين ارفع عني هذا المرض وان كنت بعلمك تعلم ان المرض ده خير فبرحمتك برضه اطفي هذا المرض شايفين التفويض يا جماعه هو ده التفويض الى الله هو ده التفويض الى الله عشان كده في دعاء الاستخاره بتقول اللهم اني استخيرك ايه بعلمك واستقدرك بايه بقدرتك العلم والقدرة فانك تعلم ولا اعلم انا جاهل وانك تقدر ايه ولا اقدر ما دام عرفت ان الله يعلم ويقدر يبقى الله تقدر نعمل كل شيء هل في قلبك اليقين ده وانت بتدعو الله يقين طلقت المشيئة عند الله سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى بيقول يهب لمن يشاء اناث ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا هيدي للي يشاء اناث ويدي للي يشاء ذكور واللي يشاء هيدي له ولدين وبنتين او ثلاث اولاد وبنتين ويجعل من يشاء عقيما ما ياخدش حاجة انه ايه عليم قدير لو ولله المثل الاعلى واحد نجار عنده علم في النجارة علم وخبرة شديدة جدا وفي نفس الوقت عنده القدرة عنده الادوات وعنده الصحة لو جبت له اي شكل اوضة نوم يعرف يعملها ولا لا يعرف يعملها يبقى كل ما علمك وقدرتك تزيد في حاجة كل ما مشيئتك تزيد في هذه الشيء ويبقى عندك طلاقة مشيئة في هذه الشيء الله عنده مطلق العلم ومطلق القدرة طب سيدنا ايوب يا جماعة دعا امتى دعا بعد سنين طويلة جدا يعني في بعض الاثار بعد 18 سنة طب ليه ما دعاش من الاول ليه ما دعاش من الاول ليه هو ده اللي بيسموه حسن الظن في الله انك انت واثق انك طول ما انت ملتزم انك طول ما انت عارف ربنا انك طول ما انت ماشي في طريق الله انك طول ما انت مبتعد في عباده الله وطاعه الله لا يمكن حاجة شر تحصل لك ابدا واخدين بالكم اعلى مفهوم في حسن الظن بالله وهذا المفهوم ان يقينا لا يمكن اي سوء يصيبك لو انت في طاعه الله وعبدت الله قال لك طب انا واحد فيه وواحد ملتزم ويحصل له حاجه وحشه لو مرت الايام هتكتشف انها كانت خير بس ما كنتش واخد بالك وهتكتشف انها كانت منحه ولكن لابسه عباءه محنه وهتكتشف انها كانت نقد الخير والفضل من الله سبحانه وتعالى بس لو مرت الايام وشفت المشاهد لاخرها يبقى اذا يبقى اذا ده اسمه حسن الظن بالله ان توقن ان طول ما انت في طاعه الله لا يمكن حاجه شر تحصل لك ابدا اه فسيدنا ايوب كده يا جماعه انا الوقت هجتهد في عباده الله ولو المرض ده خير خلاص انا ده خير ولو المرض ده شر ربنا هيرفعه من عبده ده حسن الظن بالله طب الوقت هو ما كانش بيدعي حسن الظن بالله طب ليه الوقت دعاه ايه اللي خلى سيدنا ايوب عليه الصلاه والسلام يدعو الوقت يا جماعه ايه اللي خلاه يدعو انا الوقت قاعد اكلمكم اقول لكم ربنا يا جماعه ربنا الكريم ربنا اللي بيكرم اللي بيمشي في طريقه يا جماعه انه كان بي حفيا يا جماعه ربنا اللي هيديك وهيعطيك وبعد كده تيجي تبص الحياه تاني مبتلى وربنا يعني في ابتلاءات كتير في حياتك تيجي المره اللي بعدها معلش ابتلاء عرض وهيعدي يا جماعه ربنا الكريم ربنا العظيم قال لا ده لسه مبتلى ولسه حياته كلها مشاكل كل ما اجي اكلمك عن الله وكرم الله تبص لي تلاقي حياتي مشاكل هتصدق ولا هتكذب هتبدا تشك فسيدنا ايوب لما حصل ان واحد قال ايه قال عليه يا جماعة قال اه لولا ذنب فعله ايوب يعني بدأت الناس يا جماعة انا دلوقتي بكلمكم عن اثر الدنيوي للدين وبكلمكم عن عطاءات الله لاهل الدين ولاهل الاقبال عليه لازم يكون الداعية هو اول واحد متمثل في هذه العطاءات عشان الناس تصدق لازم حياتي تبقى كلها قصص عن اكرام الله وعن عطاءات الله وعن حفاوه الله عشان تصدقني عشان تصدقني ان فعلا ربنا كريم فلما سيدنا ايوب خاف ان مرضه يفتن الناس عن الله ويشكك الناس في رحمة الله طلب ربنا ان المرض يترفع شايفين يا جماعة ليه الانبياء طلبوا الدنيا عشان الدين الانبياء طلبوا الدنيا عشان ربنا عشان يستعينوا بها على طاعة الله عشان يستعينوا بها على عبادة الله سبحانه وتعالى وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فاستجبنا له فا فورا فورا اجابه من عند الله فكشفنا ما به من ضر في القضايا اللي في المحاكم المتهم بيبقى محطوط في القفص والقاضي بيك- بي- بي- بي- بي- بيداول المرافعه لغايه ما يجي يتقال محكمه القاضي يصدر الايه يصدر الحكم حكمت على هذا الرجل انه يدفع 1000 جنيه غرامه يبقى الحكم صدر هل بيقوم العساكر رايحين له في الزنزانه يقولوا له هات لنا 1000 جنيه لا ممكن بيفرجوا عنه وبعد اسبوع تنزل قوة ليه تقول له هات الايه الالف جنيه يبقى في فرق بين صدور الحكم وصدور الامر التنفيذي في فرق بين ان الحكم يصدر حكم المحكمة ممكن يصدر ولكن الامر التنفيذي يتأخر شوية هو ده بالظبط اجابة الدعاء يا جماعة قضية اجابة الدعاء ان ممكن انت بترفع ايدك بقالك سنة بدعاء الله حكم ان الدعاء ده يجاب ولكن الله لم يأمر ان الاجابة دي تتنفذ واخدين بالكم من من المسألة ديت فسيدنا ايوب هنا فاستجبنا له فورية صدور الحكم فكشفنا ما به من ضر فورية صدور الايه فورية صدور الامر يبقى الحكم صدر في لحظة والامر صدر في لحظة طب ليه يا رب ليه ال- ال- الدعاء اجيب في هذه اللحظة رغم ان بعدها بايتين بالظبط مع سيدنا يونس عليه الصلاة والسلام لما قال لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم مش فنجيناه من الغم فاستجبنا له الحكم صدر فورا ولكن النجاة اللي هي الامر التنفيذي ما صدرتش فورا طب ليه يا جماعة عايزين نعرف بعض الحقائق عن قضية اجابة الدعاء عشان واحنا بندعي ربنا نفهم هندعي ربنا ازاي اول حاجة ان قضية اجابة الدعاء دي قضية رصيد رصيد ليك عند الله انت كل عبادة بتعبدها كل سجدة بتسجدها كل ركعة بتركعها كل معصية بتتورع عنها كل آية بتقراها ليك بيها رصيد عند الله بيتملى رصيدك بتاع كارت الفيزا ما بيحط الكارت لو ملوش رصيد هينزل فلوس طب لو له رصيد هينزل فلوس فورا هي بالظبط كده اجابه الدعاء حطيت كارت الدعاء ليك رصيد تنزل الاجابه على طول يبقى اول حاجه رصيدك عند الله رصيدك عند الله طيب لو واحد يعني يعني يعني اذ ابق الى الفلك المشحون يا جماعه يعني يعني كم مره ابقت كم مره عصيت الله كم مرة بعدت عن امر الله كم مرة كسرت اوامر الله عشان نعرف يا جماعة اجابة الدعاء بتتأخر عندنا ليه عشان نعرف بعضنا بيقول انا بدعي وما بيستجابش ليا ليه ما هو فين رصيدك على قد رصيدك على قد اجابة الدعاء ليك من عند الله سبحانه وتعالى يبقى هي مسألة ايه مسألة رصيد مسألة رصيد تعرفوا ابن حذافة السهمي تعرفوا ابن حذافة اللي هو اسر عند الروم وملك الروم اشترط عليه انه يقبل رأسه عشان يطلع اسرى المسلمين كلهم ولما رجع لسيدنا عمر بن الخطاب قال حق على كل مسلم ان يقبل رأس ابن حذافة ليه لانه رضا يقبل رأس ملك الروم مش عشان نفسه ولا عشان ذل ولا مهانة عشان اسرى المسلمين كلهم يطلعوا فكان سبب في تحرر اسرى المسلمين فسيدنا عمر قال حق على كل مسلم ان يقبل راس ابن حذافه ليه لانه نفع الاسلام لانه عمل خدمه للاسلام طب بالله عليك يا اخي انت حق على كل مسلم انه يعمل فيك ايه يعني لو جينا نفتكر المعاصي بتاعتنا يا جماعه زمان يعني زمان ان شاء الله يعني اعتبرها زمان طبعا اه لو جينا نفتكر المعاصي بتاعتنا زمان حق على كل مسلم انه يعمل فيك ايه تخيلوا يا جماعه سيدنا جليبيب الصحابي رضي الله عنه سيدنا جليبيب الصحابي اللي ربنا ما اداهوش اي ملمح من ملامح الجمال وفقير وغلبان عايز يتجوز الرسول ارسله الى امراه من جميلات المدينه فالمراه لما علمت ان ده توجيه النبي عليه الصلاه والسلام وقفت عليه صوت المهم جليبيب نزل السوق عشان يشتري شبكه لمراته عشان يشتري حاجه لمراته وهو نازل سمع حي على الجهاد اشترى سيف ودبة وراح يقاتل قتل في المعركة فلما قتل في المعركة استشهد في الغزوة اللي كان النبي عليه الصلاة والسلام فيها فالنبي قعد يقول لهم انتوا انت يعني هل تفقدون من احد قالوا له لا نفقد أي يا رسول الله استشهد فلان وفلان وفلان وفلان وفلان رجعوا سالمين وفلان وفلان جرحى والنبي يقول لهم هل تفقدون من احد فقالوا له لا نفقد من احد يا رسول الله فقال ولكني افقد جليبيب يا انت معقولة يوم القيامة يا جماعة لو تعطلت لأي سبب في, في, في أهوال القيامة ولا في طرق القيامة والنبي على الحوض يقول للناس اللي حواليه والملائكه اللي حواليه هل تفقدون من احد هل ممكن النبي يقول ان هو بيفتقدك هل ممكن النبي فعلا يكون مستنيك و- و- وقاعد يستني طب انت اتاخرت ليه طب في ايه طب شوفوا اتاخر ليه هل ممكن النبي يفتقدك يوم القيامه هل تفقدون من احد عايزين يا جماعه نعلى في الدين يا جماعه عايزين نعلى في الدين احنا كان وقت في القران ليه بنتكلم في التفسير ليه يعني هو الواحد كان كان ال- ال- كنا بنقولها بنتكلم درس اسمه اه، اين تذهب هذا الايه المساء فالواحد فكر كده طب المهم اين ماذا تفعل هذا النهار يعني احنا لسه الوقت عرفه ما خلص الوقت الغالي ده مش عايزين نضيعه فالوقت يا جماعه عايزين نطلع مع القران عايزين نستصلح قلوبنا بالقران عايزين نستصلح عقولنا بكتاب الله وكلام الله سبحانه وتعالى اه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر فورا فورية الحكم وفورية الامر لان له رصيد عند الله تاني حقيقة من الحقائق المتعلقة باجابة الدعاء غير ان هو قضية رصيد طب انا ماليش رصيد اعمل ايه توب قبل الوقت انه انك تتوب قبل ما تدعي انه انك تتوب قبل ما تدعي يتغفر لك كل الخطايا اللي قبل كده تستقبل ربنا في الدعاء بصفحه جديده ده انت تبقى ادعى ان ربنا يستجيب ليك الحاجه الثانيه يا جماعه مشهد ممكن تشوفوه في الشارع تلاقوا ام ماشيه ومعاها طفل صغنن كده عنده اربع سنين ولا خمس سنين فالولد شاف حاجه حلوه عايزه باستيليا ولا جلاتي ولا حاجه فقال له امه انا عايز دي ممكن يكون الولد سخن ولا تعبان ولا خايف عليه ان هي تجيبها له تتعبه ولا اي حاجه فقالت له لا منظر يعني الواحد شافه مره والله قاعد يتعجب فيه انا عايز دي ما فيش فايده بدا يعيط ما فيش فايده بدا يعيط اكتر قامت سايباه وماشيه تلاقي الطفل وهو بيعيط اول ما يشق ما يلاقي امه بعدت عنه يعمل ايه وهو لسه بيعيط يطلع يجري وايه ويمسك فيها قال لها طب ليه طب ما هو زعلان منها ما يطلع يجري الناحيه الثانيه اصله ملوش غيرها يا جماعه اصله ملوش غيرها يروح فين هو ملوش غيرها انت الوقت بتخبط على الباب لو ما اتفتحلكش ليك باب تاني في سكه تانيه تروحها عندك حد تاني يجيب دعائك في حد تاني في الكون يملك انه يدفع عنك الضر اللي خارج منه في حد تاني في ملكوت السماوات والارض يملك انه يقلب بيك النفع اللي انت نفسك فيه في حد تاني يقدر يرضيك محدش محدش يقدر يقول ده غير الله سبحانه وتعالى عشان كده مالكش غيره فاعمل مع ربنا كده عيط له عيط له عيط له وخليك واقف على الباب واوعى لو الباب فضل مقفول قدامك فتره تكون ماشي تبقى ساكت هتمشي هتروح فين مالكش غيره خليك واقف لغايه ما يفتح الباب ويدخلك سبحانه وتعالى اه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر شايفين بقى شايفين يا جماعه كرم الله واتيناه اهله ومثلهم معهم يا سلام مراتك اللي راحت منك ولا اولادك اللي راحوا منك ولا الحاجه كل اللي راح منك في الابتلاء شايفين انت ممكن تبتلى ابتلاء تخسر فيه فلوس ممكن تبتلى ابتلاء تخسر فيه سنه في دراستك ممكن تبتلى ابتلاء تخسر فيه حاجات معينه لما الفرج يجي ربنا بس لو الفرج جه من عند الله سبحانه وتعالى برضا من الله عنك ربنا بيعوض لك كل اللي خسرته في الابتلاء واضعاف مضاعفه عليك كمان عشان يبقى اللي ما ابتلاش ومشي سليم انت كمان سبقته رغم الابتلاء دي معامله الله بقى يا جماعه واتيناه اهله ومثلهم معه انا الوقت راجل مريض ربنا قدر ان الاسباب ليها فاعليه انا راجل مريض وعندي دور لوز والله جبت مضاد حيوي ونابه 3 جنيه 4 جنيه خلاص يبقى بعد شهر ان شاء الله ممكن احس ان انا ارد طيب انا انا او ممكن المرض يزيد طيب انا جبت مضاد حيوي منابه مثلا الشريط ب 12 جنيه بعد يومين كده ممكن ابدا احس ان انا استريحت طب انا بقى جبت مضاد حيوي منابه 40 جنيه الشريط اه ممكن على بكره ابدا اصحى الاقي نفسي كويس طب جبت حقن من الحقنه ب 20 جنيه ولا 30 جنيه ممكن في خلال نص ساعه او ساعه تستريح فعطاء الاسباب على قدر جهدك في تحصيل الاسباب عطاء السبب على قدر جهد ولكن عطاء الله لا يوجد له اه ربنا مش بيديك على قد جهدك في التوجه سيدنا موسى يا جماعه سيدنا موسى في لحظه الله حلله كل مشاكل حياته لان الفرج جه من عند الله لما ركض الى الشجره رايح مجيا وهو جعان وتعبان ومطارد وخايف وخايف و- و- وملوش مكان يروحه وملوش حد في البلد ومش عارف يعمل ايه اوى الى ظل الشجره وقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير انا مفتقر الى فضلك يا رب انا مفتقر الى خيرك يا رب فورية فجاءته احداهما تمشي على استحياء عايزة ايه ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا الحمد لله مش هنجوع النهارده الاكل النهارده اتحل فلما جاء وقص عليه القصص قال لا فقط نجوت من القوم الظالمين يبقى المطارده كمان فكره المطارده والخوف من على الامن اتحلت قالت احداهما يا ابت تستأجر ده احنا متبهدلين في سقي الماء وفي رعي الارجاء استأجر لا ده بقى في وظيفة ثابتة كمان يا جماعة ده مش اكل النهاردة ده اكل النهاردة واكل بكرة واكل بعضه واكل شهور طويلة كمان قال اني اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين لا ده شقة وعروسة كمان يا جماعة ايه يا جماعة ده يا جماعة الفرج لما بيجي من عند الله كل مشاكل حياتك تتحل في لحظة في لحظة كل قضايا حياتك تتحل في لحظة كل الكروبات تنكشف وكل الصحب تنكشف وتلاقي سماء حياتك بقت صافية وقلق يبقى اذا يا جماعة عايزين نعمل ربنا عطاء الله الله اقرب مما نتصور والله بس لو عملناه الله واتيناه اهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا رحمة الله نافذة رحمة الله رحمة نافذة نفذت الى يوسف في الجر ونفذت اليه مرة اخرى في السجن ونفذت الى ابراهيم في النار ونفذت الى يونس في بطن الحوت ونفذت الى اهل الكهف في الكهف قال له ونفذت الى موسى في اليم رحمة الله رحمة نافذة يا جماعة رحمة نافذة مهما كانت اسباب الهلكة واسباب الضيق واسباب الحزن واسباب الالم واسباب التعاسة محيطة بالانسان الله رحمته تنفذ من كل هذا وتأتي اليك وتغرقك وتحيطك رحمة من كل جانب ومن كل وجه رحمة من عندنا وايه بقى الكلمة اللي احنا بنلف في الايتين دول كلها عشانها رحمة من عندنا وذكرى للعابدين الله هي دي الكلمة اللي احنا بنلف عشانها ذكرى للعابدين الله بيقول لنا اللي انا عملته معاه ده ذكرى للعابدين يعني ذكرى لكل انسان مبتلى ان سر تفريج الكربات ودفع الهموم ورفع الابتلاءات هي عبادة الله فايما عبد ابتلي ابتلاء او كان في كرب او هم او غم عبادته لله هي سر تفريج الكربات وذكرى لكل انسان عابد لله مجتهد في عبادة الله وفي طاعة الله ان عبادتك دي رصيد لك عند الله ان ابتليت في يوم من الايام اول ما ترفع ايدك للسماء وتقول يا رب قبل ما تنزل ايدك تكون اجابة الدعاء نزلت مع تنزيلة ايديك ذكرى للعابدين يا جماعة ربنا بيقول لك خد حطها حلقة يعني اكتب الاية ديت قدام مكتبك كده اكتبها في اوضتك عشان تفضل فاكر العبادة بتعمل ايه للانسان قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم يعني لولا عبادتكم يعني انت قيمتك عند ربنا بعبادتك يعني انت كل قيمتك عند الله عبادتك يوم القيامة انت عليك ذنوب متعدية للناس خايف انهم يجوا لك يوم القيامة على القنطرة يمسكوا في رقبتك ويقولوا لك ادينا حقنا عايز ربنا يسدد عنك يوميها ما في مليون واحد يومها يقف في نفس الموقف اسمها اشمعنى انت اللي ربنا يسدد عنك هو اللي يسدد عنك عبادتك انت مبتلى ابتلاء وعايز ربنا يرفعه ويفرجه ما في مليون واحد بره مبتلى نفس الابتلاء اشمعنى انت اللي ربنا يفرج عنك عبادتك عايز ربنا يخليك ملتزم ويمكن ليك في قلبك وفي نفسك ويخليك راجل بحقه وحقيقي في دينه ويشرح صدرك للهدايه ويعلميك ما في مليون واحد بره نفسهم انهم يعلوا في الدين ويلتزموا اشمعنى انت اللي تعلى عشان عبادتك يبقى عبادتك دي رصيدك عند الله عبادتك تزخرك عند الله وما نقص وقت من عباده اوعوا تفتكروا يا جماعه ان العباده بتنقص وقت الانسان اوعى تفتكر ان الساعة اللي هتديها لربنا تعبده فيها هتنقص وقت مذاكرتك اوعى تفتكر ان الساعة اللي هتعبد ربنا فيها هتنقص وقت تجارتك اوعى تفتكر والله يا جماعة ده هتبارك في وقتك وهتضاعف وقتك اضعاف مضاعفة عايز يومك يزيد زود في عبادتك عايز وقتك يزيد زود في عبادتك عايز البركة في حياتك تزيد زود في عبادتك العبادة يا جماعة على قد ما تعبد الله على قد ما يبقى ليك مقام عند الله طيب بعدهم كان في آية في في سيدنا يونس في سورة الأنبياء وذنون احنا نعد آية إسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصالحين وأدخلناهم في رحمتنا ربنا بيقول لك أدخلتهم في رحمتي كأن رحمة الله دي حصن وهم دخلوا فيه رحمة الله دي حصن كل ليه يا رب إنهم إيه من الصالحين عشان صلاحهم بعد كده وذنون سيدنا يونس بقى إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه اترمى من السفينة في البحر الحوت جه لقطه من البحر لقى نفسه في بطن الحوت فظن ان لم نقدر عليه اي ظن ان لم نضيق عليه ظن ان لم نضيق عليه خلاص ربنا مش هيضيق عليه ابدا ده حسن الظن بالله انك لما تقع في ازمه لا يمكن ربنا يسيبني ابدا فنادى في الظلمات اقف قدام شط بحر كده في الشتاء الساعه 12 بالليل وشوف البحر وهو ضلمه والدنيا وهي ضلمه وتخيل انك راكب مركب لوحدك في وسط البحر ده هتلاقي لسانك وقف مش قادر تنطق ليه من كتر الرعب تخيلوا ان هو في وسط البحر ومرمي لوحده ومش في مركب وحوت ضرعه وبيقول لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين شايفين اليقين يا جماعه بيثبت الانسان في احلى اللحظات اليقين بيثبت الانسان في اسوأ لحظات حياته لما يبقى عندك يقين في الله مالي قلبك تلاقي نفسك ثابت وراسخ في مواقف لو غيرك ابتلي فيها يتهز ويقع من طوله ولكن انت اليقين اللي في قلبك مثبتك وموقفك اه فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين ايه اللي خلاه يقول لا اله الا انت ايه اللي خلاه يقول لا اله الا الله يا جماعه اي ذنب بيتعلق بقضيه لا اله الا الله كل ذنب في حياتك هو قدح في ايمانك بلا اله الا الله زائد ان برضه لو انا يعني لو انت عندك عربيه والعربيه دي قديمه قوي وكل حاجه فيها بايظه فانت جيت قلت لي ده العربيه النهارده حصل فيها مشكله اقول لك مشكله ايه يعني عربيتك كلها مشاكل مشكله في الريداتير ولا مشكله في الدوتش ولا مشكله في في الفتيس ولا مشكله في المكنه ما عربيتك كلها خربانه يبقى اذا لازم تحدد لي المشكله حصلت في ايه انما تخيل ان عندك عربيه خطيره بقى عربية جديدة كده لاند وعربية قيمة وعربية فانت جيت تقول لي العربية حصل فيها مشكلة اي خدش في العربية في اي جزء من اجزاء يبقى مصيبة ليه لان العربية كلها سليمة فانا مش هقول لك المشكلة في ايه ليه مجرد ان العربية حصل فيها مشكلة حتى لو خدشاية في الصاج من بره تبقى مشكلة كبيرة هي بالظبط كده يا جماعة الانبياء الانبياء لما يربط المسألة بلا اله الا الله او يربط الحاجة بلا اله الا الله او يربط الاستغفار بلا اله الا الله معناه ان دينه كله سليم انما لما تيجي تقول لي النهارده انا عملت معصية معصية معصيه في ايه ما خربانه خربانه معصيه من معاصي السمع ولا معصيه من معاصي البصر ولا معصيه من معاصي اللسان ولا معصيه من معاصي الشهوه ولا معصيه في ايه ما كل الجوارح عندنا ضربه قال لا يبقى إيه؟ انما لما تكون انت تقي نقي مجرد انك تقول انا عملت معصيه دي لحد ذاتها ايه اه لا اله الا انت شوفوا بقى الادب مع الله وشوفوا حسن الظن بالله سبحانك اني كنت من الظالمين سبحانك حسن الظن بالله اني كنت من الظالمين سوء الظن بالنفس لما تبتلى ابتلاء احيانا لما يحصل لك مشكله يجي في صدرك كده هو ربنا عمل فيها كده ليه اشمعنى ربنا اللي عمل فيها كده بقى انا اللي بدخل الجامعه يحصل فيا كده وغيري ما يحصلش فيه كده بقى بقى بقى تقعد خواطر سوء الظن تلعب في صدرك اول ما يجي اي خاطره سوء ظن في صدرك تفتكر هذا الدعاء سبحانك اني كنت من الظالمين سبحانك لا يا رب انت اعظم من انك انت تظلم عبد انت اعظم من انك انت تبتلي عبد ابتلاء ما يستاهلوش اني كنت من الظالمين انا اللي ظالم يا رب انا اللي استاهل يا رب انا اللي ذنوبي تستحق بها ان السما دي تطبق عليها يا رب انا اللي استاهل اي عقوبه تعملها فيا يا رب اني كنت من الظالمين شايفين يا جماعه فسيدنا يونس بيقول له رب سبحانك سبحانك ان يكون رميتي في البحر ورميتي في بطن الحوض ظلم منك ليا سبحانك ان يكون رميتي في الظلمات دي حاجه انت عملتها لا يا رب انت عادل انت عادل ورحيم انا اللي ظالم انا شايفين النبي وبيقول لربنا يا جماعه انا اللي استاهل انا اللي استاهل اكتر من كده كمان اني كنت من الظالمين شايفين يا جماعه حسن الظن بالله وانت بتدعي ربنا اتمسكن لربنا وانت بتدعي ربنا سبحانه وتعالى تضرع لربنا وانت بتدعي ربنا اعترف لله بذنوبك وانت بتدعي ربنا اتكسر وخلي قلبك يتكسر بين ايدين ربنا وقول له يا رب انا مذنب وانا ظالم وانا ما استاهلش وانت سبحانك اله رحيم كريم عادل عايزين يا جماعه نتملق الله في الدعاء عايزين نتملق الله واحنا بندعي الله وزكريا شايفين كل ده فاستجبنا له ربنا يجيب لك النبي فاستجبنا له النبي وقع في زنقه فاستجبنا له طب يا رب استجبت لسيدنا ايوب ليه ذكر للعابدين طب يا رب استجبت لاسماعيل وادريس وذكرني ليه انهم من الصالحين طب يا رب استجبت لذنون ليه انه من عبادنا المؤمنين طب يا رب سيدنا زكريا وزكريا اذ نادى ربه اني رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين وزكريا اذ نادى ربه رب لا تذرني ما تسيبنيش يا رب يا رب ما تسيبنيش وقعت قبل كده في زنقه قلتها لرب لربنا يا رب ما تسيبنيش رب لا تذرني ما تسيبنيش يا رب ما اقدرش اتخلى عنك يا رب ماليش غيرك يا رب هتسيبني لمين وهروح فين من غيرك يا رب رب لا تذرني رب لا تذرني فردا وانت خير الوارثين فاستجبنا له قال لا ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة الله اكبر وربنا يعني كان المتوقع يا جماعة ان ربنا سبحانه وتعالى يقول فاستجبنا له واصلحنا له زوجة ووهبنا له يحيى انما ربنا جاب وهب يحيى قبل اصلاح الزوجة عشان ربنا يقول لك ان اوعى تفتكر ان عقم الزوجة مانع امام قدرتي ان انا اهب الولد انا بهب الولد لمن اشاء الاسباب لا تعجز قدرتي انها تخترقها ورحمتي لا تعجز انها تنفذ من كل الاسباب عشان انفذ ما اشاء من مشيئتي المطلقة يبقى اذا يا جماعه قضيه انك انت تعرف الله قدر قد ايه الله يعطي بالسبب عادي طبيعي ممكن تاخد دواء روح ويعطي بدون السبب يا مريم انا لك هذا قالت وما عند الله ازاي فكت الصيف في الشتاء فكت من عند الله آه ويعطي بدون ويعطي بضد السبب تبقى المراه عاقر والله يجيب الولد ويعطي بعكس السبب يعني ايه بعكس السبب السبب اللي بيعمل الحاجة الله بقدرته يخلي نفس السبب يعمل عكسها قال لك مش البحر ده مغرق وربنا خلاه ملاذ لسيدنا موسى والجبل ده ملاذ وربنا خل- خلاه مغرق لابن نوح صح ولا لا؟ مش النار دي محرق وربنا خلاها برضه سلام لابراهيم والمطر ده برضه وسلام وربنا خلاه محرق ونار وهلاك على قوم عاد صح ولا لا يا جماعه الله قادر ان السبب نفسه يجيب عكس نتيجته وقد تجتمع الاسباب ويشاء الله الا تاتي النتائج ازاي ممكن تلاقي في السعودية من كام سنة السحب موجودة بس السحب ما ما نزلتش مطر فجابوا علماء من امريكا يلقحوا السحب بطر- بطرق معينة حديثة يلقحوا السحب بالاتربة والادخنة فتنزل المطر وعدت السحب بتاعت التلقيح ومفيش مطر ما الاسباب اهي مش ممكن واحد كل اسباب الهدايه تجتمع عليه اصحابه كلهم التزموا وشلته كلها خلاص دخلت الجامع وسمع خمسين شريط وجنب بيته جامع فيه دروس واهله بيكلموه يقول لك تصلي واعرف ربنا وكل والمعاصي مقفوله في وشه وما التزمش لا كل اسباب الهدايه بس ربنا ما شاءش ممكن اسباب الهدايه كلها تجتمع وربنا لا يشاء قادر اله قادر اله عزيز اوعى قلبك ينصرف عنه احسن ينصرف عنك اوعى تلتفت عنه احسن يلتفت عنك انت بتعبد اله عزيز ارفع الله في قلبك الله يرفعك ولو عملك مخلص وعملك رفع الى الله عملك يرفعك طب لو عملك لم يقبل ينزل عليك ينزلك في الارض عايزين نعرف يا جماعه احنا بنعامل مين عايزين نعرف الله قدره الله فسيدنا زكريا سيدنا زكريا اللي وقف عنده 100 سنه وشعره ابيض ما فيهوش ولا شعره سوداء وبيقول يا رب انا بقى عندي 100 سنه يا رب ومراتي عقر يا رب من عندها 20 سنة وبقى عندها 80 سنة الوقت يا رب طب عايز ايه تطلب ايه انا عايز ولد يا رب شايفين يا جماعة اليقين في قدرة الله عايزين نعيش باليقين ده يا جماعة اوعى يتهيأ لك ان في اي طلب هتطلبه من ربنا ربنا يعكس ان يديهولك اطلب من الله بثقة مطلقة في قدرة الله اطلب من الله بحسن ظن مطلق في رحمة الله ما تقولش ربنا ما يعني ما, ما يريدش انه يديني الحاجة دي ليه ده ربنا رحمته بيك اوسع من كده ما اداك الاغلى منها يا حبيب قلبي اي طلب بتصعب ان ربنا يديهولك اداك الاصعب منه اي طلب بتقلك ان ربنا يعني يتقال لك مش يعني بيقول لك مش مست- او هي يعني ربنا هيرى لك مش مستاهل ما اداك اللي اغلى منه هو ربنا اداك قليل هو ربنا ادانا قليل يا جماعه عايزين نقبل على الله وقلوبنا كلها حسن ظن بالله وقلوبنا كلها يقين في قدره الله سبحانه وتعالى اه شوفوا سيدنا زكريا بقى اه ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجة ليه يا رب بقى ما هو ربنا دايما بيقول استجبنا لا استجبنا لا استجبنا لا وفي الاخر يقول ليه انهم كانوا يسارعون في الخيرات رقم واحد ويدعوننا رغبا ورهبا رقم اثنين وكانوا لنا خاشعين رقم ثلاثة الروشتة القرآنية لعلاج العقم الروشتة القرآنية لعلاج اي مرض مستعصي الروشتة القرآنية لعلاج اي مشكلة عويصة في حياتك المشكلة القرآنية لحل كل مشاكل حياتك الروشتة القرآنية لمعية الله وولاية الله ليك في كل مشاكل دنيتك واخرتك الروشتة القرآنية لينا جماعة يا جماعة انهم كانوا يسارعون في الخيرات يسارعون مش يذهبون في الخيرات يسارعون اول ما يعرف ان في خير يجري يجري على طول اول ما يعرف ان في باب خير ولا في عمل صالح يجري ويسارعون في الخيرات مش الى الخيرات الى الخيرات يعني انا قاعد مكاني جالي واحد قال لي والله في مصلحه كده في واحد فقير روح اديله اه اقول له ايه اقول له طيب آه، ان شاء الله ما اخلص اللي ورايا او مثلا ايه وانا جاي معاك اهو انما في يعني هم جوه الخيرات ما بيسيبوهاش يعني من خير لخير من خير لخير من خير لخير يروحوا يزوروا المرضى في المستشفيات وبعد كده يروحوا يزوروا اليتامى وبعد كده وبعد كده يروحوا يزوروا اصحابهم يطمنوا عليهم وبعد كده يعملوا خدمه لامهم او ابوهم وبعد من خير لخير ما بيبطلوش خير ما بيبطلوش صنائع معروف للبشر ما بيبطلوش افاده للناس في الخيرات مش في الخير جميع انواع الخيرات جميع ابواب الخير اللي تقرب من الله سبحانه وتعالى يعني انهم كانوا يسارعون في الخيرات شوفوا اللي بعدها ويدعوننا يعني يعبدوننا رغبا ورهبا ربنا جاب صنائع المعروف اللي هي بذل المعروف للناس قبل العبادة اللي هي الصلاة والصوم ليه لان دي فيها نفع متعدي ولكن العبادة نفع ايه نفع قاصر ولكن العبادة لها مقام عظيم ولكن اعظم العبادات العبادات اللي بتنفع بها غيرك كفلت اليتامى وبر الارامل واليتامى والمساكين وسعي لحوائجهم ويدعوننا رغبا ورهبا طب ليه يا جماعه دايما ربنا يعني احنا قلنا الوقت قل ما يعبدكم ربي لولا ايه دعاؤكم وقلنا يعني لولا عبادتكم وقلنا الوقت ويدعوننا رغبا ورهبا يعني يعبدوننا رغبا. طب ليه ربنا ما قالش يعبدوننا ليه قال يدعوننا اصل الدعاء ده والانسان بيدعي ربنا بيبقى قلبه كله تجاه الله وانت بتدعي ربنا بيبقى قلبك في قمه التعلق بالله وفي قمه الخشوع بين يدي الله فربنا يريد انك وانت بتعبده يبقى حال قلبك في العباده نفس حال قلبك في الدعاء قلبك متوجه الى الله متعلق بالله كله خشوع بين يدي الله واستحضار لمقام انك انت واقف بين ايدين الله سبحانه وتعالى ان يبقى في روح في عبادتنا يا جماعه ما تبقاش واقف في الصف او الواحد يبقى واقف في الصف ما فيش فرق بينه وبين عبود المسجد لا لازم يبقى في روح ويدعوننا رغبا ورهبا في روح بتدعي وبتعبد ربنا وبتصلي وانت قلبك مليان اشواق الى الجنه وانت قلبك مليان خوف من النار وانت قلبك مليان طمع في رحمه الله يدعوننا رغبا ورهبا الروح يا جماعه روح العباده يا جماعه مش عايزين شكل العباده وصوره العباده عايزين روحها كل حاجه ليها صوره وليها حقيقه صوره ال 100 جنيه اللي في الجورنال ما تشتريش بقى سندوتش فول ب 50 قرش انما اللي يشتري الحاجة الاكل ايه الفلوس حقيقه المال صوره العربيه المرسيدس الفخمه في الجورنال ما توصلكش مشوار 5 متر لقدام انما اللي يوصلك العربيه الحقيقيه حقيقه العربيه فاحنا مش عايزين صوره العباده بس عايزين حقيقه العباده يا جماعه روح العباده ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا ايه خاشعين خاشعين في الصلاه يا رب وانا قلت خاشعين في الصلاه طب خاشعين في الذكر يا رب انا قلت خاشعين في الذكر خاشعين في كل حاجه الخشوع مقام ايماني طول ما انت ماشي قلبك مكسور من شده استحضار عظمه الله سبحانه وتعالى هنقدر نعيش بالمعاني دي يا جماعه ما عادش غير السيده مريم آه ومريم ابنه عمران التي احصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا شايفين التكريم فنفخنا فيها من ايه روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين شايفين التكريم ان هذه امتكم امة واحدة هم دول يا جماعة قدوتنا يا جماعة دول اعظم الخلق يا جماعة دول ائمة الموكب اللي بقاله الاف السنين ماشي واحنا ماشيين فيه دلوقتي هم دول ائمتنا يا جماعة هم دول قدوتنا امة واحدة كلها توحد امرها على عبادة الله وكلهم كانوا مجتهدين في عبادة الله ليل ونهار طب احنا ازاي نمشي في الموكب ده واحنا مش مجتهدين في العبادة وانا ربكم انا ربكم اللي اعطيت ليونس اهله ومثله معهم انا ربكم اللي ادخلت اسماعيل وادريس وزكيته في رحمتي انا ربكم اللي نجيت يونس من الغم انا ربكم اللي وهبت لزكريا الابن على الكبر انا ربكم اللي جعلت مريم وعيسى ايه للعالمين انا ربكم اللي عملت اللي اديت كل العطايا دي واللي اديت كل الاكرامات دي طب المفروض نعمل ايه بقى فاعبدون وانا ربكم فاعبدون يبقى اذا النتيجه التلقائيه كل اللي سمعناه ده ان احنا نجتهد في عباده الله ونجتهد في طاعه الله سبحانه وتعالى يعني باقي على المغرب يا جماعة ساعة ان شاء الله بإذن الله ساعة وي اه بداية بالنسبة لليلة ان شاء الله في فطار في المسجد ان شاء الله بإذن الله في فطار فيعني ان شاء الله بإذن الله نقعد في المسجد ومحدش يقلق محدش يخرج يجيب اكل محدش يروح ياكل في بيته نقعد وان شاء الله في فطار والاخوات برضه ان شاء الله يعني هيبقى يطلع واحد يعرف هم عددهم قد ايه ون... ون... ونشوف موضوع الفطار ده بتاعهم يعني باذن الله سبحانه وتعالى آه تاني حاجه غير موضوع الفطار آه ان احنا يا جماعه الساعه الساعه وخمس دقائق دول عايزين يا جماعه نجتهد فيهم في الدعاء لغايه خمسة وربع عايزين ايدينا دي ما تنزلش لغايه خمسة وربع عايزين نتضرع كل المعاني اللي سمعناها ديت بقى عشان نتضرع الى الله بالدعاء عشان كل المشاعر دي عايزينها تيجي في قلبنا عايزين لغايه خمسة وربع يا جماعه عندنا ما تنزلش وفي نفس الوقت عايزين يعني انا عايزك تركز على كذا دعاء ركز على كذا دعاء ما تقعدش الادعي ايه ركز انت عايز ايه اول حاجه ان ربنا يثبتك وانه يرضيك وانه يزود ايمانك وانه يزود اليقين في قلبك وانه يستعملك في نصر الدين اول حاجة وانه يرزقك الصحبة الصالحة اول حاجة ادعي بالدين بعد كده ما تنساش الجنة والنار طبعا ده دي اول حاجة ان ربنا ينجيك من ينجيك من النار ويدخلك الجنة وينجيك من عذاب القبر يبقى دعيت الدين ودعيت الاخرة بعد كده افتكر دنيتك انت عايز ايه في دنيتك ركز في طلب او طلبين واقعد الساعة دول الساعة دي كلها اقعد ايه حولها حول هذه المعاني الثلاثة والاربعة دندن بقى ولف ودع ربنا وتوجه الى الله و- وابتهل الى الله و- واثني على الله واحمد ربنا واعترف لله بذنوبك وابكي عايزين نسمع صوت بكاء يا جماعه عايزين الناس صوت بكاء يطلع عايزين نبكي واحنا واقفين بدنا ربنا الساعه دي يا جماعه قد تكون من افضل ساعات العمر كله في اجابه الدعاء يبقى فرصه ان احنا نجتهد في هذه الساعات في هذه الساعه يا جماعه وما نضيعش الفرصه دي ابدا باذن الله سبحانه وتعالى آه، يعني يعني في بس تنويه بسيط يعني كان احد ال- الاخوه الافاضل نوه ان حاجه زي مستشفى الاطفال مثلا يعني بيقول الاطفال يعني ما فيش حد بيزور الناس دي في العيد يا جماعه ما فيش حد بيزور ال- الناس دي في العيد ما فيش حد يعني يفكر كده ان هو يروح يزورهم يعني من غير حتى هدايا يروح يزورهم ويسالهم بتصلوا ولا لا طب بتعرفوا تصلوا ولا لا طب تعلمهم الصلاه طب تعلمهم الوضوء يعني يعني يعني نسال الله سبحانه وتعالى ان يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته ونسال الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منا صالح الاعمال ويعني اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك